أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسما عظيما جليلا نحن في امس الحاجه الى فهم مقتضياته ومعانيه لانه يتحدث عن وظيفه العمر واعظم مقامات الايمان واجلها الا وهو مقام التوبه فنحن على موعد مع اسم الله التواب هذا الاسم العظيم ورد في القرآن الكريم في إحدى عشرة آية منها تسع آيات اقترن فيها باسمه سبحانه الرحيم كما في قول الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وفي قوله جل وعلا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقوله جل وعلا واتقوا الله إن الله تواب رحيم وجاء في آية واحدة مقترنا باسمه الحكيم وهي الآية التي في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وجاء مفردا وذلك في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا التوبة أهل اللغة يقولون أن التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع تاب أي رجع يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه وقد وصف الله نفسه بأنه قابل التوب ورجل تواب أي تائب إلى الله جل وعلا قال الزجاج تواب على وزن فعال فهي صيغة من صيغ المبالغة وأبنية المبالغة معلومة وفيه بيان على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده توبة عظيمة ولذا عبر بهذا الاسم الشريف عن هذا المعنى الجليل بصيغة المبالغة قال الطبري إنه هو التواب الرحيم أي إن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبهم التارك خدوا بالكم بقى عشان المعاني دي احنا هنقعد نتكلم عليها ولا أظن أن اسم الله التواب سيأخذ معنا مجلسا واحدا أبدا لأن فقه التوبة يحتاج إلى بسط لكن سنحاول إن شاء الله أن نجمل الأمر حتى تعم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى أول معنى قلنا الرجوع إذا الذنوب شرود وبعد عن الصراط فأنت تبقى ماشي في الطريق ثم بعد ذلك تلتفت الذنب يخدك يمين ويسار وتبعد فإذا ما استغفرت توقف هذا الشرود ثم بعد ذلك تبدأ في خط العودة ترجع تاني للنقطة اللي انت سبتها وحتى عنها فترجع مرة أخرى إلى الصراط عشان كده الأول استغفار وبعد كده توبة الأول نتعبده باسمه الغفور الغفار ثم بعد ذلك التوبة فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إني لأستغفر الله وأتوب إليه وفي فرق ما بين الاثنين آه الاستغفار محو بعد ذلك التوبة رجوع يعني أنا بستغفر كده أنا بشيل الذنوب وأثرها لكن لسه بعيد التوبة تقربك وما من أحد منا إلا ويلتفت وما من أحد منا إلا ويزيغ ولذلك وظيفة العمر وظيفة التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة وظيفة العمر مفيش حاجة اسمها ان التوبة دي للمذنبين اللي هم بيعملوا الذنوب اللي احنا متصورينها الراجل بقى اللي بيتعدى الحدود قوي مفيش حد منا بلا ذنب وبلا خطيئة يبقى ما فيش حد مننا لا يحتاج إلى التوبة كلنا في أمس الحاجة إلى التوبة فأول معنى الإيه؟ الرجوع المعنى الثاني أن يترك الله مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه يبقى لا يلومه ولا يعاقبه والتوبة تزيل آثار المعاصي وآثار المعاصي دي كثيرة وعظيمة وارجعوا إلى كتاب الداء والدواء لابن القيم وهو بيبسط فيه آثار المعاصي وكيف أن هذه المعاصي تؤدي إلى أمور كثيرة وعقوبات هائلة يشعر بالوحش يضيق عليه في الرزق لا يبارك له في العمر تنزل عليه الابتلاءات يبتلى في نفسه يبتلى في أهله يبتلى في رزقه الذنوب لا شك من ورائها عقوبة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به إنما لو تاب أول حاجة يرجع وبعد كده ربنا لا يلومه ولا يعاتبه ويترك مجازاته حتى قالوا إن من علامات من عرف الله عرف الله التواب ألا يعاقب ولا يحاسب ولا يعاتب أنا بيني وبينك مشكلة وخلاص بقى اتصفينا لا تعاقب تقول له بس الموضوع ده مش هيعدي بالساهل لا لا تعاقب ولا تحاسب ولا تعاتب ولا تعاتبوا على الموضوع كأن الأمر لم يكن لأن الله التواب يصنع معك ذلك فإذا أردت أن يتوب الله عليك فعليك أن تكون أنت عبدا ربانيا فتصنع ذلك مع الناس فتترك مجازاتهم وتعفو عنهم يترك مجازاتهم بإنابتهم بعودتهم إلى طاعته بعد معصيته وتوبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا مش انت يعني لما طلعت في دماغك وقلت وخلاص بقى كفاية كده لعب وكفاية كده هزار وكفاية بقى معاصي كده وكفاية بقى احنا عدينا الحدود قوي فيلا بقى نتوب فساعتها اتفتحت لك أبواب توبة مش بمزاجك ده هو اللي تفضل عليك ابتداء ففتح لك الباب فلقيت نفسك تائب ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم أذن لهم بالتوبة فتابوا فهو كده توبة الله على عبده أن يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه إلى الرضا اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع مقتك وغضبك عنا فيبقى العبد لما بيعمل الذنب بيستوجب عقاب وبيستوجب غضب من الله عز وجل بالمخالفة وإذا تاب استوجب الرضا ومن العقوبة إلى العفو والصفح فالله التواب هو الذي يرزق عباده هذه المعاني العظيمة من التوبة وهو الذي يتقبل التوب سبحانه وتعالى فيقبل العبد إذا ما لجأ إليه ورجع يقول الشيخ السعدي فهو التائب على التائبين أولا فيوفقهم للتوبة ويقبل بقلوبهم إليه اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك تلاقي مغناطيس بيشدك خلاص تعبت بقى وقرفت بقى من حياة الضياع دي كفاية كده بقى وتلاقي نفسك مش طايق بقى ريحة الذنوب تاني مش طايق بقى تعمل الكلام ده وتلاقي نفسك انجذبت إلى طريق الرحمن أخذ بقلبك إليه فيقبل بقلوبهم إليه وهو التائب على التائبين بعد توبتهم بصوا في توبة قبل وتوبة بعد الأول يوفقك للتوبة هي دي ثم تاب عليهم ليتوبوا وبعد كده يتقبل منك التوبة سبحانه وتعالى هذا معنى التواب فيتوب عليهم بعد توبتهم بالقبول ويعفو عن خطاياهم سبحانه وتعالى أول معنى بقى هنتدرسه في فقه التوبة لازم نفرق يا جماعة ما بين مطلق التوبة وما بين التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة لماذا أكد بالمصدر ووصف التوبة بهذا الوصف وما معنى نصوح لما قالش يا أيها الذين آمنوا توبوا وخلاص توبوا إلى الله يبقى اشترط أول حاجة ترجع ورجوعك ما يبقاش مطلق الرجوع يبقى رجوع إلى الله يبقى بإخلاص يبقى توبة إلى الله يبقى بإخلاص هذه التوبة لا تكون توبة مغشوشة النصوح معناها هكذا توبة لا غش فيها طب يبقى في توبة وفي توبة نصوح فالعلماء اختلفوا في صفة التوبة النصوح على أكثر من ثلاثة وعشرين قول ما هي التوبة النصوح؟ قالوا هي التي لا عود بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع ينفع بعد ما تحلب تدخل اللبن ده تاني ما ينفعش هو كده كأنه يولد من جديد وكأنه صار شيئا آخر وبهذه التوبة يفارق الذنب هذا طيلة عمره هنيجي هنا وقول إشكال منين بتقولوا إن كل بني آدم خطاء وبتقولوا لا عودة له يبقى كده بقى معصوم إزاي تبقى توبة نصوح ولا عودة بعدها إلى أي ذنب وكل بني آدم خطاء ولا إنسان منا بلا خطأ كفاية على الأقل ذنوب القلوب معاصي القلوب دي لوحدها مشكلة ثانية قالوا هذا معناه في جنس الذنب يعني ايه هو كان بيشرب سجاير هو كان بيمشي مع بنات هو كان بيطلق بصره للحرام هو كان بيغتاب الناس إذا تاب من جنس هذا الذنب توبة نصوحة لا يعود إليه أبدا ولا يقتضي معنى ذلك أن يتوب من كل الذنوب يبقى إيه في ذنوب خلاص انتهت من صفحة سيئاته آخر مرة هيكتبها عليه الملائكة هو اليوم اللي تاب فيه التوبة النصوح دي بطل خلاص مش هيرجع لها تاني أبدا هو ده المعنى يبقى في جنس الذنب ليس فيه كل الذنوب أدي أول معنى المعنى الثاني قالوا النصوح وذكر ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وقاله قتادة النصوح الصادقة الناصحة يبقى خدوا كلمة النصوح من معنى أنها تنصح أنت رحت حجيت أو رحت اعتمرت أو دخلت رمضان وربنا فتح عليك في أبواب المغفرة والرحمة وفي ليلة من الليالي وانت بتصلي القيام ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بفيوضات وبمنح وحسيت ان انت بقيت شخص جديد فهذا الموقف يظل عالق بذهنك فكل ما تهجم على المعصية تقول تلاقي التوبة دي تنصحك ما احنا قلنا خلاص بقى احنا قلنا هنبطل بقى ما خلاص بقى ما انت تبت بقى وبكيت وعزمت وعهدت لا تنقض هذا العهد هي دي معناها الناصحة الصادقة فلا غش فيها ولا كذب فيها ولا تلون فيها إنما اللي بيقول لك أنا هروح أحج واللي هيحج وهيقبل حجه وحجه يكون حج مبرور ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة ويرجع من ذنوبه كما ولدته أمه استأنف الذنوب نبتدي بقى من جديد خلاص خلص القديم وابن القيم بيورد معنى من هذه المعاني قال لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي يصوم يوم عرفة يكفر سنتين واللي يصوم يوم عاشورة يكفر هذه السنة الله يعني السنة الواحدة بيجي عليها تكفير مرتين مرة بعرفة المرة دي وبتاع السنة اللي فاتت وكمان أنا كنت صايم عاشورة يعني ده العملية نازل عليها يعني بدل الغسلة مرتين وثلاثة فخلاص فكده يبقى أنا كده بريء قال وهذا يقوله من لا فهم له ولا عقل له انت خلاص افترضت القبول يعني انت قلت خلاص هو انا صمت يبقى انا اخدت كده وانت ماشيه و... وكانه خلاص قبل واطلعت على اللوح المحفوظ واطلعت على الغيب انت على رجاء القبول انت بتعمل العمل وتقول يا رب تقبل الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله وانا قاعد قلبي بيتقطع هيقبل ولا لا يقبل فاذا التوبه النصوح اللي ما فيهاش غش اللي ما فيهاش كذب اللي ما فيهاش لعب اللي ما فيهاش مراوغة الطريقة دي في التعامل مع ربنا كأننا نتعامل بالخداع كأن ربنا سبحانه وتعالى غير مطلع على اللي في قلوبنا خلاص بقى دي اللي انت عايزها يا رب هحج لك دي الصيام خلاص هصوم لك ده اللي انت عايزه كذا خلاص بقى نعمل بقى اللي نفسنا فيه فهذه توبة مكذوبة ليست بالتوبة النصوحة المعنى الثالث قالوا التوبة النصوح أي الخالصة من نصح أي أخلص له القول قال الحسن النصوح علامتها بقى يعني إزاي تبقى خالصة أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره حلوة العلامة دي عشان الواحد دايما بيبقى عايز مراية كده يشوف فيها الموضوع عشان ما يبقاش اه هي خالصة طب مانيش عرفني هي خالصة ولا مش خالصة بس هي صادقة ايش دراني قال لك علامة أن يبغض الذنب الذي أحب لما تيجي السيرة أعوذ بالله كتير الواحد بتقع تحت يديه مشاكل للناس وبالذات في مشاكل بيوت الناس فهو كان قبل ما يعرف طريق ربنا كان يعرف له فلانة دلوقتي خلاص يعني تاب لربنا سبحانه وتعالى من الذنب ده واتجوز شوية شوية مراته تبص تلاقي سايب كارت سايب مش عارف ايه رسائل قديمة و و و والأمور تتفجر أو يجي في وسط الكلام أو بينه وبين نفسه ممكن يجي يقول لك يقول لك أنا مش عارف أعمل إيه بقعد أعمل مقارنات بينها وبين مراتي فيتذكر الذنب ولا يبغض الذنب مش أول ما يجي يفتكر يقول استغفر الله ربنا يتوب علينا يا رب بقى. اغفر لي يا رب يا رب توب عليا يا رب لا ده بالعكس ده بيفتكر أيام ما كان بيقول لها وبتقول له كانت لذيذة وكانت أحسن من مراته في الطريقة وكانت وكانت فيبتدي يتذكر الأمر وبعدين يقول لك ما أنا بشر برضه يعني والوضع كذا أقول له أنت بتتعامل مع الأمر ده من أنهي منطلق من منطلق بشري ولا من منطلق أن أنت تائب لو من منطلق أن أنت تائب أول ما تتذكر تقول أعوذ بالله وما تسيبش نفسك للخطرات وي وي وي وي يتذكر الذنب فيبغضه يبغض الذنب الذي أحبه وكلما ذكر استغفر الله دي علامة أنه تائب توبة خالصة من هذا الذنب مش لما حد يجي من صحابه مثلا يذكره بجلسة من جلسات اللهو ويقول له يا أخي ده احنا كنا مقضيين امبارح قعدة ما فيش أحلى من كده ففي نفسه يقول ما كانت أيام حلوة برضه بس يلا بقى ربنا يتوب علينا وخلاص فهو يبقى قاعد من جوه بيحب الذنب بنات كانت الواحدة منهم تتصل عليك وتقول لك أنا أعمل إيه أنا بقعد كده أفتكر نفسي كده وأنا ماشية بالفساتين اللي مش عارفة إزاي والناس قاعدة بتعاكس فيا وأصحابي يقولوا لي ودلوقتي وأنا لابسة الخيمة دي ولا حد معبر فينا فلما تفتكر الذنب بتحب المنظر ده وتحلم بيه فقلت عشان كده بعد شوية بتنتكس وبعد كده تسمع عليها دي فلانة دي خلعت الحجاب و لأنها حابة الذنب والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار مش طايق لما تيجي السيرة دي تقول أعوذ بالله هو ده عرفنا العلامة دي ما أكدنا عليها علشان أهمية الأمر الأمر الرابع قالوا التوبة النصوح هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها لما جه حد يثني عليه يقول له الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله والله ما شاء الله أنوار الهداية باينة كده على وجهك وعلامات القبول تلاقيه ده ما يغترش يقول له أسأل الله القبول أسأل الله القبول محدش عالم ربنا تقبلها ولا لا كلنا ما يعلم بنا الا ربنا ما فيش حد مننا ما بيقعش في ذنوب يمكن اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك انا خايف يبقى طول الوقت على وجل بس الوجل ده ما يحبطوش عشان بعض الناس لما بتسمع الكلام ده تقول لك حتى دي مش مقبوله يعني بعد ده كله وما فيش فايده لا لا مش كده انما هو على وجل الخوف ده اللي بيخليه يحسن العمل مش بيخليه يطهق من نفسه ويت... ومن السكه ومن الطريق لكن برضه عنده رجاء اللي هو أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ظنك أنه تواب خلاص يبقى تاب يبقى يجمع ما بين الأمرين فقالوا هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها القول الخامس قالوا التوبة النصوح التي لا يحتاج معها إلى توبة التوبة النصوح التي لا يحتاج معها إلى توبة أنت بتعدي عليك فترات وتجتهد فيها في الطاعة وتجدد توبتك وبعدين تلاقي نفسك بشر رجعت تاني وقعت في المعاصي من تاني واللي تبت منه برضه للأسف الشديد زوغت وقلبك شرد وقعت في تاني فتحتاج إلى توبة أخرى أو تتوب وتلاقي نفسك برضو يعني لسه نص ونص لسه ما فيش إقبال لسه ما فيش المعاني اللي يشعر بها أهل الإيمان في السباق إلى الله عز وجل فيحتاج إلى أن يجدد هذه التوبة عشان كده الجماعة اللي احنا بنقول عليهم ملتزمين دايما نقول لهم المعنى ده التزامك مش من انك دخلت المسجد التزامك مش انك تسننت في ظاهرك مش هو ده هذا الالتزام يحتاج إلى التزام وهذه التوبة تحتاج إلى توبة يعني بعض الناس بيقصر الدين على بعض الأمور هو خلاص هو بقى شكله كويس وبطل ثلاث أربع ذنوب أساسية اللي هي يعني كان بيحس الناس ذنوب تقيلة قوي بطلها دي خلاص والحمد لله بقى يعرف طريق ربنا كده خلاص لا ده لسه في مشاكل كتير في الطريق انت لازم تعرفها علشان خاطر تجدد توبتك منها وقلت لك ممكن يكون في قلبك معصية من معاصي القلوب الخفية جواك شوية كبر على شوية نفاق خصلة كده على شوية رياء مشاكل محتاجة انك كل شوية تغسل بالتوبة في بقى توبة لا تحتاج معها إلى توبة دي بقى الغسلة الأخيرة خلاص هيطلع كده ثوب طاهر وثيابك فطاهر فهذه هي التوبة النصوح قول السادس قالوا وهذا منسوب إلى الكلب التوبة النصوح الندم بالقلب ده بقى بيشرح الأركان اهو الكلام المعروف أركان التوبة الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب والاطمئنان على أنه لا يعود يبقى الأربع حاجات التوبة النصوح ندم بالقلب قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة كما قال الحج عرفة والحج كله عرفة بس أعظم أركان الحج والذي لا يقف بعرفة لا يقبل حجه يبقى أخل بالركن هو كده والذي لا يندم لا تقبل توبته خدوا بالكم ليه لأن في بعض الناس يجي يقول لي كده يقول لي أنا بقع في ذنب من الذنوب وابقى فاهم يعني أنا بعمل عادة سيئة وبتصدق مع كل مرة بخمسة جنيه بعشرة جنيه خلاص هو ظبطها إيه المرة بخمسة جنيه المرة بعشرة جنيه خلاص فهيبقى خلصنا عملت ده قدامها دي فدي مش توبة هو مش ندمان هو مظبطها يعني ايه اذا كانت دي تخلص بفلوس نخلصها بفلوس ماشية العملية معانا بالطريقة دي فهذه لا تسمى توبة انما اه هو ممكن يتصدق بس بندم ويمكن يكون هو مثلا حاطط على نفسه العقوبة دي وممكن بعض الناس تحط مثلا عقوبة لنفسه أكتر من كده بشوية حصوم كذا هعمل كذا علشان خاطر يبقى فيها رادع للنفس مع الندم والله ما عايز اعمل كده بس نفسي بتغلبني واعمل ايه في حياتي و... وتلاقيه بيتقطع قدامك طب اعمل ايه يا شيخ اتصدق اعمل كذا ماشي ده غير التاني ده بقى فهذه لا تسمى بالتوبة النصوح التوبة النصوح اولا ندم بالقلب كل ما يتذكر الذنب يندم على انه وهقولها في فقه التوبة وهنأكد عليها اول التوبة ينصح بعدم تذكر الذنب انساه لأنه في الأول أنت لسه غض طري فالشيطان لئيم فيبتدي إيه يذكرك بالذنب وانت قاعد بقى إيه بتتقطع يعني ده أنت عملت بلوى سودة ده أنت مش هتورد على جنة ده أنت يا ابني ملعون ده أنت يا ابني كذا ده أنت يا ابني كذا وكل ما تذكر الذنب يقول آه أنا كده ممكن يقعد يتحرق في عياط وبكاء و و و وبعدين ما زال به يا حاجة من اتنين يا ييأسه يقفلها له خالص يا يبتدي يقول له بقول لك ايه ما كل الناس بتعمل كده ايه يعني انت هتقطع نفسك هتموت نفسك يا ابني ده انت هيجي لك كبت ده انت هيحصل لك حاجة ده انت هيصيبك الضغط ده انت هتجي لك الامراض خلاص يا حبيبي العملية مش قوي كده فكك بقى من القصة دي ابتدي الشيطان يشتغل عليه في الحكاية دي فيقلع عن التوبة مش عن الذنب فهكذا خدوا بالكم من فهم الموضوع ندم يبعث على العمل ندم يخليك تشتغل مش ندم يهبطك أو ندم بعد شوية يغررك ويوقعك الوقعة دي جالي أحد الشباب زمان وقال لي زنيت ومتقطع بقى والولد كان لسه 17-18 سنة فخدته للمسجد وصليت به ركعتين أنا في حياتي ما شفت واحد بكى بكاء صاحبنا ده سبحان الملك بعد ما خلصت الركعتين قلت له بص الشيطان هيلعب معاك اللعبة دي واضح بيتنطط في الصلاة يعني من كتر ما بكى يعني خشيت أن يبكي الدم شوف قد إيه قلت له بس خد بالك هيلعب معاك اللعبة دي ما هو إيه هيستغل ال- الشغلانة دي هيبتدي بقى يا دي يا دي وللأسف الشديد لم ينتصح وبالفعل لعب معاه نفس اللعبة وكأنه ربنا سبحانه وتعالى أجرها على لساني علشان خاطر يفهم فقه الطريق لأنه ظاهره كنت أنت هتديله على طول يعني صك الأمان وأن أنت كده ربنا تاب عليك بالتأكيد يعني من كتر ما كان متأثر لكن لعب عليه نفس اللعبة وخلاص بقى يعني من كتر بقى قهرة ال- الذنب والتوبة منه خلاص بقى ما أنت كنت هتعمل إيه بقى وقع في هذا الأمر بعد التزام طفيف فخدوا بالكم ندم بالقلب واستغفار باللسان تلاقي التائب ده كل ما قلنا اهو كل ما يذكر الذنب يستغفر كل ما يفتكر قد ايه فاته من ربنا قد ايه اتحرم من ربنا يستغفر ويقلع عن الذنب ويضع امامه الحدود حد من الشباب جه قال لي بنت اتصلت عليا وحصل وجرى وبتاع وكده يعني اتصلت غلط بس غلبانه قوي واحوالها قلت له مالكش دعوه انت وهو شخصيه عاطفيه والبنت قعدت تعيط له شويتين من هنا لهنا ما سمعش الكلام خد بعضه وراح شافها شافها الولد يعني وسيم حبتين شافته وقعت في غرامه مسكته بقى فانا في الاخر خالص قعد يعيط قدامي وانا مش عارف انا ازاي عملت كده وازاي عملت وازاي سويت قلت له خلاص علامه التوبه حاجه بسيطه هات يا حبيبي الموبايل بتاعك شيل النمره هكلمها بس انصحها في الله طب اقول لحضرتك خلي زوجتك تكلمها طب قلت له مالكش دعوه طب ماشي هات يا عم ومالكش انت دعوه بالقصه دي وبعد كده جه يقول انا ما انتصحتش وللاسف الشديد طبعا كانت مشكله كبيره ان يعرف يتخلص انه الموضوع بقى زاد والتعلق زاد فبقى صعب جدا وهي من الناحيه الثانيه وي وي وي ومشاكل هو ده انه لازم يقلع عن الذنب فاقلع عن الذنب انا سايب كل رصيد المعاصي وتقول لي انت اقلعت عن الذنب واحد يقول لك لا خلاص يعني انا بخش على النت وهو مدمن مواقع اباحيه وبيجي يقول لي، وشباب كتير طبعا المكالمات بتبقى قد كده في المعاني دي اول حاجه تقول له خلي النت في مكان مفتوح اذا خلوت بالنت خلوت بالشيطان ملهاش حل فانت خلاص ايدك خدت على انك تدوس كده وتخش كده وبعدين الشيطان مش هيقول لك خش على الموقع على طول طب ايه رايك خش في الحته دي والحته دي هتوديك للحته دي وال link ده هيودي لل link ده و و و و و وقعنا من تاني انما حطه في مكان مفتوح يقول لك انا عندي شغل اصلا شغلي كله على النت طب اعمل ايه ما هو بقول اهو ما هو انت ما تشتغلش عليه ليلا اشتغل عليه في النهار بحيث انه تحجم الموضوع شويه يجي ناس كتير اباء وامهات ابني اكتشفته بيعمل ويسوي طب وانت سايب النت في اوضته المغلقه وسايبه هو و- مع نفسه كده وانت شايف انا ابني ربيته احسن تربيه ابني عمره ما يعمل كده ليه يعني ابنك معصوم ما هو عادي هو ابنك ما عندوش شهوه فعادي حتى لو ربيته سهل قوي في قصه الشهوات دي انه يقع الوقعه السوداء دي وبعدين الوقعه السوداء دي ما بقاش ليها حلول ده دلوقتي بيدوز على حاجه بيجي له كل اللي هو عايزه يعني التاني بتاع زمان يقعد بقى يعرف لوحده ويبتدي يخطط ويعمل ويسوي عشان خاطر ي- لا دي, دي مش محتاجه مش محتاجه دلوقتي القصه دي فانت بتمكنه من الذنب وانت مش داري وتقول لي اخلاق وتربيه انسى خلي النت يبقى في مكان الكل يبقى داخل خارج عليه ما يبقاش الولد قاعد لوحده على النت بالطريقه دي يبقى انت كده انت بتمكن الولد من الذنب وبعد كده تقول لي شرف وتقول لي اخلاقيات الاقلاع عن الذنب بيبقى ما ينفعش يفتح باب ناحيه الذنب باي حال من الاحوال لازم يقفل كل الابواب عارف ان ده صاحب سوء وكل ما يقعد يقول لك لا اصله ده انتيمي وحبيبي و- وما اقدرش و- ماشي بس هو مؤثر عليك لا لا لا انا ان شاء الله هاخد بايده لطريق التوبه لا انت لسه غلبان وضعيف ما تقدرش على القصه دي في البدايه فابعد واهجر البيئه المثبطه والا لا تسمى باي حال من الاحوال انك اقلعت عن الذنب أو الاقلاع عن الذنب وعن كل الاسباب التي تؤدي الى الذنب فهمتوا والإقلاع عن الذنب والاطمئنان على أنه لا يعود عارف أنت ذنبك ترك الصلاة فهو يقول لك خلاص أنا والله أبدا بعد العمرة دي وبعد ما عملت كذا كذا مش هعملها تاني وإن شاء الله خلاص هستقيم على الصلاة بس أنا لسه مش مطمن ليه؟ أنت لسه رجلك ما دخلتش المسجد وخدت على ده ونظام حياتك مش هو ده فانت رجعت لنفس النظام فنفس النظام انت هتأخر الصلاة انت ما عندكش مكان تصلي فيه انت ما هيأتش المناخ مكان شغلك بعيد عن المسجد ما فيش أصلا مصلى في مكان الشغل انت نظام حياتك متكعب فلما تيجي بعد كده تقول لي خلاص أنا بطلت ولن أعود أقول لك أنا مش مطمن إنما لما خلاص أنت سستمت الحياة أنت نظمت الحياة بشكل إنك مش هينفع بأي حال من الأحوال إنك ترجع تاني حد من الشباب يجي يقول لك أنا عايز أستقيم أعمل إيه يا شيخ علشان مثلا ربنا يمن عليا وما تفتنش أنا بنزل سوق وعندي تجارة وأعمل إيه أقول له حط نفسك في حاجة احشر نفسك في حاجة تكبلك في الطاعة فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا ايه يحط نفسه في معهد اعداد دعاء ويدفع مش عارف مصاريف ايه ويعمل ايه حط نفسه في حته يجي شوية يلتحق بجمعية معينة ويبقى شغال فيها وغصب عنه وراها التزامات معينة لو ما عملهاش يعني هيبقى الموضوع على الأقل ذوقيا هيبقى وحش قوي فيحط نفسه كده يجمع كده مجموعة شباب ويعملوا أي مشروع من المشاريع الدعوية المهم حاطط نفسه في حاجة يجيب شيخ ويقول له حفظني القرآن ويجيبه لغاية بيته ولو عنده مقدرة مادية يدفع له كذا فشبك نفسه مع واحد حط نفسه في شيء فهو كده فتطمئن أنه لن يعود فهمتوا المعنى ده وأن يطمئن على أن يعود المعنى السابع قالوا التوبة النصوح هي التي تنصحون بها أنفسكم عارف لما الواحد يبقى قاعد كده ويقول إيه إمتى بقى والله نفسي يومي يتغير نفسي بقى الصلاة تبقى في أول الوقت ونفسي النوافل أأديها ونفسي الأعمال اللي أنا هاجرها القرآن اللي بقى عليه كوم تراب نفسي بقى كل يوم كده يبقى ليا جزء قرآن نفسي أحافظ على أذكار الصباح والمساء نفسي أبطل بقى فرجة على كذا وكذا وكذا الملهيات دي حتى لو كان فيها بعض المباحات بس أنا مش عايز أبقى كده مش عايز تتختم لي الحياة كده أنا عايز أبقى عايش محمديا ربانيا فالكلام ده اللي بيكلم بيه نفسه هي دي التي تنصحون بها أنفسكم هي دي النصوح المعنى الثامن قاله القرظي قال يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الخلان الثلاثة الأولين قلناهم اللي هو الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان إن هو يبقى إيه أن يعزم على ألا يعود اللي احنا قلناه والاطمئنان على ألا يعود الرابعة بقى اللي من مستلزمات التوبة مهاجرة سيء الخلان ما ينفعش تبقى تايب وفي حياتك صاحب سوء هذه لا تكون توبة نصوح أبدا لأن الصاحب ساحب الصاحب ساحب وعادة كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السوء الجليس الصالح تشم منه رائحة طيبة وإما أن يحذيك يمكن يديك العطر ده أصلا يبقى بتاعك فدايما تاخد منه خير إنما الجليس السوء إما أن تشم منه رائحة خبيثة وإما أن يحرق ثيابك احنا لسه قايلين الثياب القلب هو مش هيخليك تعمل المعصية ومش هياخدك بإيديك يدخلك السينما ومش هياخدك بإيديك يوديك البار ومش هياخدك بإيديك كذا بس هيحسن لك القبيح أو هيذكره قدامك نص كلمة في وسط الكلام حتة مش عارف ايه اوه ولا انت ما بتحبش الكلام ده اه يعمل لك كده وفي وسط الكلام ف... وانا يعني مش راجل وانا يعني مش مش عارف ايه من جوه بقى فهي نص كلمة هو ما قالكش تعالى بس حسن لك القبيح هؤلاء سيء الخلان وهؤلاء اللي احنا قلنا عليهم لما كنا بنتكلم على الخلطة فاكرين قلنا الخلطة أربعة ماء ودواء وداء وسم ناقع هو ده السم الناقع السم ده يسممك يسمم قلبك وبعد كده ما تجيش تقول لي قلبي مش طاهر وقلبي مش لاقيه ومش عارف أحفظ آية ومش عارف أفهم ومش عارف أخشع القلب تسمم المعنى التاسع قالوا دي علامات توبة الأمر ده وارد عن سفيان الثوري قال علامة التوبة النصوح أربعة القلة والعلة والذلة والغربة علامة التوبة النصوح التقلل من الدنيا لو تايب توبة نصوح يزهد من الدنيا ويقبل على الآخرة فعلامته القلة وليس الإكثار لأنه طالما هتدخل دنيا يبقى مش هتخش مع الآخرة ما تنفعش تبقى توبة والعلة ومعناها أن تراه وكأنه مرض من أثر توبته النصوح كأنه كذلك لأنه دائم الأحزان دائم البكاء من خشية الله فكأنه معلول لو شفته تحس أنه هو كده وما هو بمعلول وما هو بمريض وإنما هذا من شجن نفسه من جواه في حاجة فعلامتها تجد ذلك والذلة ده ما تلاقوش متكبر أبدا وما تلاقوش يعني لما يجي حد يكلمه ما تلاقوش يرفع رأسه ويشمح بها وإنما دايما يقول آه بذنبي فكلا أخذنا بذنبه بذنبي عوقبت فتلاقيه متواضع في التعامل مع الناس وفي معاملة الله من أفقر ما يكون ذليل لله سبحانه وتعالى والغربة فهو في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أنا أعرف ناس بالشكل ده أنت لو شفتوهم يعني لو أقسم على الله لأبره لو شفته تتصدق عليه وهو من أولياء الله الصالحين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد بس تحس ده ده مش عايش معانا ده ده مش فاهم حاجة في الدنيا ده أكيد ده عايش إزاي كده هو ده غريب ودلوقتي بقينا عندنا غربة تانية غربة في المفاهيم غربة في طريقة الحياة غربة وإلا هتلاقي أهل الدنيا يهجموا عليك إيه يا عم ما تبطلوا كلام الدروشة ده كلام اللي بتسمعوه في الجوامع ده لما تيجي تبتدي تنصح وتقول مش لازم ومش لازم الواحد يتكلم على الدنيا ومش لازم كذا وكفاية شغلانة يقول لك وهتعيش إزاي وهتعمل إيه وتديهم ودانك وتلاقي نفسك وقعت فبتبقى غريب في وسطهم لما يجي حد النهاردة من الشباب يجي يقول أنا التزمت وأنا في الكلية وجيت بعد شوية عايز بقى النهاردة أطلب علم أو أعمل كذا وأعمل كذا فبتوع الدنيا كلهم يتلموا عليه وهتتجوز إمتى هتجمع فلوس إمتى وهتسوي إيه فيجي يقول لك طب أعمل إيه فلما يجي يبتدي يقعد له سنة سنتين يتفرغ فيها لطلب العلم أو تعبد أو أو الناس تضحك عليه وتقول عليه درويش فبقى غريب هو ده القلة والعلة والذلة والغربة المعنى العاش قال الفضيل بن عياض هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه احنا نصحنا قلنا ايه ما يعملش الكلام ده في الأول لكن بعد شوية ربنا لما أراد أن يؤدب الصحابة ويربيهم قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم عشان بعض الناس أول ما بيقعد له سنة سنتين ثلاثة يعرف طريق ربنا شوية يبتدي بقى يتنطط على الناس يقول لك ما سلمش على ده عشان ده عاصي وده كذا وده كذا وبسلامة حضرتك اللي مش عاصي ايش دراك يمكن هو ذنبه ظاهر وربنا جعله قدام عينيه علشان لما الناس تشتغل عليه كده يا أخي اتق الله بقى يا أخي مش عارف ايه إنما أنت عندك بلوى سودة أنت بقى ذنبك باطن شكلك حلو والتاني ما عندوش كده وده بيطلع كتير تلاقي ناس غلابة بس مقهور قدام ذنب معين لما تيجي تقول له يقول لك والله ربنا يتوب عليا ربنا يغفر لي هو بيعاندش وما بيكبرش طبعا في نوعيه تانية دب ايديها في عينيك على طول اول ما تيجي تقول لهم مش اتقي الله ولا بتاع تلاقيه على طول كده انما لا في واحد تلاقيه حاطط ذنبه قدام عينيه فانت ما تقعدش تبص على العيوب بالطريقه دي يعني ما نامرش بالمعروف وننهاش عن المنكر يعني ما ندعوش الا الله قلت لك لا ادعوا بس ما تقعدش توصم ده بصفه كذا وده بكذا وتقعد انت تحكم على الناس مالكش دعوه بالشغلانه دي هو معصيته ظاهره اشتغل على المعصية وادعوا إلى الله عز وجل وأمروا بالمعروف وانهى عن المنكر بس ما تقعدش بقى تقول ده كذا وده كذا وده كذا قلت لكم سفيان الثوري منع قيام الليل 80 ليلة عشان بص على واحد كده قال شكله يعني عايش في الدور قوي يعني أظنه مرائية أنت مالك إيش عرفك دخلت ما في قلبي عرفت عارفين الرجل لما بصق في وجه سيدنا علي وراح متعجل آه لا إله إلا الله لا إله إلا الله عشان يعني ايه وهو خلاص هيقتله الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا شققت على ما في قلبه وحصلت مع سيدنا خالد هلا شققت على ما في قلبي ايش عرفك قال يا رسول الله قالها هكذا يعني قال لا اله الا الله عشان يشتغلني وخلاص فقتلته فالنبي صلى الله عليه وسلم لامه في ذلك ايش عرفك انت واحنا مأمورين ان احنا نشق على ما في قلوب الناس فاحنا محتاجين نتوب من المعاني دي فقال الراجل بقى التائب التوبه النصوح ده ذنبه قدام عينيه لا يفارقه لا ينظر إلى ذنوب الناس ولا إلى عيوب الناس هو شاغل نفسه بده إن وقعت عينه على ذنب من ذنوب الناس نصح وأمر لكن شغله الشاغل ذنب نفسه 11 قال ابن السماك أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله الراجل بقى إيه فصل لك أكتر شوية قال لك مش ذنبه خلاص لا لا عارف الذنب اللي بيجرح أم حسب الذين اشترحوا السيئات ومفيش حد مننا ما عندوش ذنب زي ده وإلا يبقى رفع الحياء أنت في ذنب الذنب ده اللي بيخطر على بالك دلوقتي ده اللي أنت أول ما تفتكره هو أنا كنت بعمل كده هو أنا ممكن أكون كده لا حول ولا قوة إلا بالله وسوءتاه وإن عفوت فيبقى هو ده قال لك الذنب ده حطه قدام عينيك بقى ان هو ده الذنب اللي بيجيبك انما اسمك ايه يا اخي المذنب فلان يا سلام انت مين يا اخي انا المقصر فلان وهو من جوه ولا حاسس انه مذنب ولا مقصر ولا بتاع ده هو بس يعني ساعات كده يعني ما بيقولش الاذكار شويه ولا ساعات مش عارف ايه وهو عامل بلاوي سودا بيشوف نفسه بطريقه تانية زي الاقرع والابرص والقصه بتاعتهم لا لا لا أنا عمري ما كان عندي اقرع عمري ما كان عندي آه، برص ولا الكلام من ده خالص فتيجي تقول له يعني استغفر الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ما تبقاش اعمل قوي كده على الناس فتلاقيه ايه وانا كنت بعمل كده نسي وعايش نفسه في الخداع وكانه ما عملش احصاه الله ونسوه انما الراجل المؤمن التائب ده تلاقيه حاطط الذنب قدام عينيه لا يفارقه الذنب انهي اللي بيجرح اللي بيوجب الحياء يقول أن تضع الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك وتستعد لمنتظرك يعني تحط إيدك على رأسك بقى وتقول يا رب استر يا رب لا ألقاك بهذا الذنب يا رب دي فضيحة يوم تبلى السرائر فضيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة بين يدي النبي محمد فضيحة وأنت ترخي علي الست وأنا ألقاك بهذا الذنب فيا رب أدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب هو ده المعنى الثاني عشر قال الرجل بيوصف لك حال بقى. التائب التوبة النصوح تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كالثلاثة الذين خلفوا عارفين قصة كعب بن مالك وحديث كعب بن مالك الطويل لما تخلف عن غزوة تبوك وتخلف تقاعسا وما من أحد إلا ويقع في ذنوب وصدق أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا ممكن أجي وأقول لك والله شغلتنا أموالنا وأهلنا وكان عندنا ومرضت وعملت وسويت لكن أنا ما كانش فيه عندي أي عذر والوضع كذا وينزل العقاب من قبل الله تبارك وتعالى ويهجر كعب بن مالك وصاحبيه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ففي الوقت ده تاب عليهم ليتوبوا لما ايه ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ماليش غيرك لما تيقن بيها أنا وإنت عارفين إن ملناش غير ربنا بس ساعات كده تلاقي لك شوية حاجات بتشغلك يعني أنت لما هتقع في المشكلة دي لو ابتليت بمرض هتعمل إيه؟ هروح المستشفى الفلانية الحمد لله معانا قرشين نظبط نفسينا فمش ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه مش باليقين ده لما هتقع في المشكلة الفلانية أنا أعرف آه، سعادة الباشا فلان الفلاني هيظبط لي الموضوع مش مشكلة كبيرة أوي يعني عادي دي مش صعبة ساعتها يا سيدي نبقى نتصرف في كذا فما بتوصلش كده إنما لما تنقطع الأسباب دلوقتي ماليش غيرك هنا انقطع بك الطريق في صحراء ولا أحد يمر بجوارك خلاص هو ده الذي يفرح الله بتوبته الراجل اللي معاه راحلته وعليها زاده وعليها طعامه وبعدين قال لك انزل شوية كده اريح حبتين نام صحي ملاش الراحلة كده متنا كده ضياع قعد يمشي شمال يمين بص لقاها في وشه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل شفتوا المعنى فهذا التائب يكون عنده يقين بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه وتضيق عليه الدنيا بما رحبت من قهر الذنب وهذا من رحمة الله بالعبد على إنه عقوبة رحمة وعقوبة آه رحمة الله بالعبد إنه يضيقها عليه عشان ما يبقاش ليه نزوع إلى الدنيا فتضيق عليه الدنيا بما رحم اللي هي بيسموها الوحشة وابن القيم بيقول ما فيش حد بيتوب إلا وتبقى عنده عصرة بص النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه القلب كالإناء إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين فقلبك عامل زي الكوباية فإيه اللي بيحصل في التوبة قاعد بتنزل مية نظيفة عشان تطلع المشاكل اللي جوه كويس قاعد بتغسل بتغسل بتغسل فكده لو كنا حاطين الكلام ده لو غسالة وحاطين فيها ثياب وقاعدين بنحط الغسلة الأولى والثانية و و و بيجي في الآخر خالص بعد ما خلاص غسلنا نعمل إيه؟ تعصر أهي العصرة دي بقى الابتلاء اللي يجيله في أول التوبة الناس اللي حواليه كلها تبتدي تهاجمه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين تلاقي بقى المشاكل كلها تتحط وهو نفسه يحس بعصرة كده في الأول يعديها خلاص يبقى الثوب يصلح أنه يقتنيه هو ده ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه فيكون ذلك باعث له على التوبة فيترك هذا الطريق 13 قالوا هي توبة لا لفقد عوض التوبة النصوح لا لفقد عوض لأن من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلبا لرفاهيتها في الآخرة فتوبته على حظ نفسه لا لله إيه الكلام العالي ده بيقول لك إيه بقى بص أنا مليت بقى من القصة دي آه يعني أنا كنت في أيام شبابي وكنت بقى بعمل كذا وبعمل كذا كفاية علينا بقى كده احنا كبرنا بقى وعيب علينا قوي الموضوع ده نعمل حاجة لآخرتنا بقى تلاقي ناس كتير قوي تيجي تنصحهم يقول لك بس لما يبقى عندي 40 50 سنة ان شاء الله ابقى اجيلكم الجامع وربنا يسهل وكانه معه صك امان بحياته وفي ناس لما هو بيقول اهو لما عمل الذنب عمله عشان خاطر ايه عيش وتهنى عيش شبابك يا حبيبي مش كده ضحك ولعب وجد وحب وظبط نفسك فانا لسه في شباب ولو فوتنا في مرحله الشباب دي مش هنلحق نعمل حاجه فدلوقتي ظبطها فلرفاهيه نفسي فلما عدى بعد شويه قال لك لا لا لا نتوب بقى نعمل الاخره فعشان ايه رفاهيه اخرتي فراح قال لك فهذه توبته على حفظ نفس هو بيتوب عشان مش بيتوب عشان ربنا فهذه ليست بالتوبه النصوح التوبه النصوح التي يتوبها لله شوفوا في توبتين في واحد بيتوب ويبقى راجع لربنا احنا لسه قايلين وتوبوا الى الله فقلنا لازم الى الله لازم يبقى فيها اخلاص وفي واحد بيتوب علشان خاطر مش عايز يتبهدل وعشان خاطر عايز حاجة من ربنا ولو قضاها له في الغالب بيرجع تاني للأسف الشديد فدي توبة مغشوشة فالذي يتوب على حفظ نفسه لا لله لا تسمى توبته توبة نصوح 14 قالوا التوبة النصوح رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات راجل برضو بيتكلم في بعض المعاني اللي لازم تبقى في التائب بعد ما قلنا الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة قال لك لا مش دول بس هو أنت لو عملت ذنب في حق حد اسمها ذنوب التبعات واسمعوني بقى عشان الناس مش فاهمة الباب ده وخطرته قد إيه رد المظالم ده واحد كان مثلا ماشي مع واحد ومن وراء أهلها يجي يوم القيامة أبوها ليه حق عنده طب ما هو كان برضاها هي ماشي بس انت من وراء أهلها وانت عارف انه من وراء أهلها وأبوها ما كانش يحب ده أبدا وممكن يكون لحق العار بيه ان الأمر انكشف أو أي شيء يبقى انت كده كنت بتعمل ذنب في حق واحد وانت مش واخد بالك منه خالص في حاجات صريحة بقى واحد غش واحد وكل مال اللي كل مال يتيم اللي كل مال بغير حق سحت اللي اللي مظالم فيجي يوم القيامة على القنطرة والقنطرة دي يعدي الصراط الصراط ده ما انت مش متصور ده عامل ازاي ده أحد من السيف وأدق من الشعر وممكن تمشي مدى حياتك اللي كانت في الدنيا ممكن تقعد سبعين سنة ماشي عليه في ناس هتعدي كالبرق وناس هتعدي كالكوكب الساطع الدري ناس هتعدي في لمح البصر وناس هتعدي كأجاويد الخيل كأنه بيجري على خيل ناس هتعدي كأنها كانت راكبة صواريخ وناس هتعدي خطوة خطوة يحبو خطوة يعني ده مش ماشي على رجليه ده ماشي على على وشه ده ماشي على بطنه وعلى ايه على احد من السيف وادق من الشعر قولوا لي ده هيبقى حاله عامل ازاي فبعد ده كله خلاص بقى عدينا الحمد لله البر التاني خلاص الجنة قدامك اهي تلاقي واحد ماسكك من رقبتك عملت فيا مظالم حقي هو ده المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وشتم هذا واغتاب هذا ونم هذا وصنع في هذا وهذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته بعد ما كان هيعدي يقلب للنار وشوفوا المشهد صعب ازاي فهي دي رد المظالم اسمها ذنوب الايه التبعات العلماء قالوا للخروج من التبعات لازم يستبرئ طب انا مش عارف كان زمان الطيش وعملت حاجات ومش لاقي الناس دي اتصدق بنيتهم يعني هو انا معايا مال المال ده اتصدق بنية انه يكون يوم القيامة لما يجي صاحبنا ده يقول لك هات تقول له انا دفعت يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعادل بقى ما بين الصدقة اللي انت عملتها وما بين الذنب اللي اتعمل فيبقى براءة دي حاجة حاجة التانية قالوا أن تكثر الرحمة لأهل المعصية ارحم الناس قالوا ليه قال لأن الله يغفر التبعات بما في القلوب من الرحمات كل ما ترحم أكتر كل ما يغفر أكتر شوف أنت لو حطيت المبدأ ده هتلاقي كل النزاعات تتشال وكل ما يحصل حاجة تقول له خلاص خلاص أنا عفوت وانت مش عفوت كده يعني عشان حسن الخلق انت عفوت علشان خاطر ذنوب التبعات فانا هرحمك عشان ربنا يرحمني ارحم ترحم اعفو يعفو عنك التالتة الحج الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أورد رواية عن عمر رواية تكتب بماء الذهب صححها إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول لأهل الموقف أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات عارف يعني ايه؟ يعني تعدي يمسكك الراجل هات ربنا يقول له عندي خلاص سيبوا براءة وتحملت عنكم التبعات فربنا يرزقنا وإياكم الحج أول حاجة رد المظالم اتنين استحلال الخصوم استحلال الخاص حصل بينك وبين واحد نزاع ممكن تكون في النزاع ده طبعا لسانك هيفلت فهتغتابه وهتقعد تقول لا أنا ما كنتش بغتابه أنا كنت بأظهر الحق أنا كنت بقول كذا وعادة ما بيحصلش لازم الواحد في غضبه يتزيد في الكلام هتلاقيه بدأ يطلع القديم والجديد وخصومة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المنافقين إذا خاصم فجر وللأسف الشديد بقت الدنيا كده والواحد لما بيجي يسمع مشاكل الناس وتخش مثلا في أزمات تلاقي الخصومة يعني دول كانوا لسه أزواج وكانوا لسه متودين وعلى فراش واحد من قريب بعد كده بقوا حاجة تانية خالص فجر تجيب بقى الغسيل القذر كله وتقول له ما انت وانت وانت وانت وانت وانت وهي والتاني يقول كذا وانت و... فهذا إن صنعه الإنسان لابد أن يستحل خصمه حتى يكون تاب إلى الله توبة نصوح عشان كده الموضوع محتاج واحد بايع الدنيا لأنه هي الدنيا هي اللي بتخليه لا لا لا لا وإزاي يعني أروح أقول لها كنت غلطان دي تركبني دي تحس إنها مش عارف إيه وهي نفس القصة وتحصل مشاكل ونفس الكلام بقى في الخصومات اللي في شغل ولا خصومات في أي مجال من المجالات لا لا لا لا, لا. أصل أنت مش فاهم إحنا في زمن الغابة يا حبيبي اللي النهاردة يعمل نفسه أرنب يتاكل لازم تعمل نفسك أسد فهو حاطط في دماغه الكلام ده بتوع والناس كلها قاعده بتعمل يا مال انا بالارنب والاسد دلوقتي احنا لينا دلوقتي في الموضوع انت عندك مظلمه لازم تستحل منها والا تلقى الله عز وجل بهذا الذنب انت وقعت في عرضه والغيبه دي كبيره من الكبائر ذكرك أخاك بما يكره عف لسانا عن ذلك فهمت؟ فيستحل الخصم وقال وإدمان الطاعات الراجل التائب ده بقى خلاص تلاقيه فتح في كل باب أدمن الطاعات فتلاقيه بقى ذكير صوام قوام طالب علم بمعنى الكلمة يدعو إلى الله بيفتح في كل الأبواب ويدمن ذلك يبقى الفكرة توبة النصوح دي مش هتيجي معاه كده في يومين ثلاثة ولا في أسبوع ولا عشرة لا ده احنا محتاجين ناخد فترة عشان تثبت على هذه الطاعات 15 قال هو أن تكون لله وجها بلا قفا حلو الكلام قال لك ايه وشك لربنا ما تديش قفاك أن تكون وجها بلا قفا بعد كده ما تلفش ما ينفعش وشك تجاه ربنا سبحانه وتعالى أن تكون وجها بلا قفا كما كنت له عند المعصية قفا بلا وجه عشان كده هو أهل الشمال هيمسكوا كتابهم إيه وراء ظهره عارف ليه عشان كان مدي ظهره لربنا ربيع العدوية ناس قالوا لها ماذا نصنع إذا أدمنا قرع الباب كان يقول قائلهم من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له اللي يقعد واقف على باب ربنا ويقعد يخبط يتفتح له الباب قالت يا غافل الباب مفتوح لكن في الجهة الأخرى هو انت قاعد بتخبط هنا يا حبيبي الناحيه دي الباب الناحيه دي مفتوح وانت قاعد بتخبط وقاعد بقد كده السكه مش من هنا السكه من هنا فاهمين فهو ده بقى الذي هو قفى بلا وجه وانما ان تكون وجها بلا قفا 16 قالوا علامه النصوح قله الكلام قله الطعام قله المنام اللي هم مفسدات القلب العلماء قالوا مفسدات القلب خمسه قالوا منها تعلق القلب بغير الله اتنين فضول الطعام يأكل كتير فيتقل فما فيش تلاتة فضول المنام ينام كتير يقسو قلبه لأنه بيضيع وقته فضول الكلام يتكلم كتير لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه خمسة ركوب بحر التمني كل ما أجي أقول لك إحنا خلاص بقى ناقص لنا كام يوم على رمضان وعايزين نشد بقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما يجي بس شوية لسه حبتين نخلص بس كذا ركوب بحر التمني لا لا لا, لا أنت ما تعرفنيش ده أنا في رمضان ببقى صاروخ ده أنت ما تعرفنيش لا, رم... لا لا لا رمضان رمضان احترم نفسينا يا حبيبي لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم لازم تستعد ما ينفعش رجب شهر البذر شعبان شهر الساقي اللي ما بيبذرش مش هيسقي مش هيحصد بص ما انا كل مره كده قبلها بيومين ثلاثه نظبط نفسنا والشهر ان شاء الله هيعدي على افضل ما يكون ويجي بعد شويه يشتغل شويه في رمضان ويقعد يعمل ايه في رمضان يقعد كانه قاعد بيصنفر في القلب وفعلا القلب يفوق شويه يا دوبك على العشر الاواخر وليالي القدر والموضوع بقى سخن سخن سخن خلاص عملنا اللي علينا على عيد كل سنه وانت طيب لانه مش قاعد خلاص طاقته هتنتهي عند ذلك فهو ده بقى ركوب بحر التمني المهم هو هنا بيقول اللي يقلل كلامه يقلل طعامه يقلل منامه هذا هو التائب توبة نصوح 17 قال هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة قلنا المعاني دي ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة يبقى برضو إيه دار الكلام هنا على معنى اللوم للنفس النفس اللوامة والندم 18 قال لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من صحب توبته أحب أن يكون الناس مثله آه ده معنى مهم أنا تبت معنى أن أنا تبت عشان تبقى علامة على التوبة النصوح نقول له على طول اعمل حاجة من جنس ذنبك في الطاعة يعني هو كان بيمشي مع بنات كويس وكان بقى يعني أضل كام واحدة كده في الطريق وهو ماشي وفتح لها أبواب معاصي يعمل إيه بقى ده يجي لي واحد يقول أنا زنيت أعمل إيه دلوقتي أقول له عف واحدة ساعد في تزويج واحدة ده من جملة الأمور إن هو يفتح فأبواب على عكس إيه الذنب الذنب كان زنا يبقى عفة يساعد هو كان بيأكل أموال الناس بالباطل يتصدق ويساعد الغلابة والمساكين عشان ما فيش حد يقع في الذنب اللي كان بيعمله ده يقفل شاب كان بيشرب مخدرات ومش عارف ايه وايه يروح له مصحة من المصحات اللي بيعالجوا فيها ويساعد الشباب يبقى عمل حاجة من جنس العمل ده يبقى التائب دايما يحب ان الناس كلها تتوب زيه ويكره ان يظلوا على المعصية وبتبقى كلماتهم اوقع يمكن من كلام كبار الدعاء انا مجرب ان تجيب شاب من الشباب دول لما يجي يتكلم مدمن يكلمه احسن منك مليون مرة ممكن انت تقول له الاحاديث والاثار كلها لكن التاني فاهمه وعلى طول يعرف يخش له منين ويكلمه ازاي و... ولما بيشوف قدامه لانه بيبقى محبط انت شيخ فقعد تقول له فيقول لك انت مش فاهم انت مش فاهم انت الموضوع ماشي ازاي وانا دماغي ايه ووضعي ايه انما التاني فاهم كان بياخدها امتى ويحصل له كذا ويبتدر يتركها ازاي ويعمل ايه وايه وايه وايه, وإيه فيسمع له احسن منك فالتائب من ذنبه توبة نصوح يحب أن يكون الناس مثله 19 التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره لأن من صحت توبته صار محبا لله ومن أحب الله نسي ما دون الله قال علامة التوبة النصوح الحب ودي حاجة جميلة إن احنا نقولها للتوابين وأهل التوبة هو ربنا يحب التوابين وانت تحب اللي يحبه ربنا وتحب تبقى على الصفة اللي يحبها ربنا وده كله يجعلك محب لله ولما المحبة دي تتغرس في القلب خلاص تتقفل قدامك كل أبواب المعاصي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه خلصت المشاكل كلها في الحياة فهمتوا؟ قال لأن من صحت توبته صار محبا لله ومن أحب الله نسي ما دون الله عشرين قالوا أن يكون لصاحبها دم مسفوح وقلب عن المعاصي جموح علامة التوبة النصوح كثرة البكاء من خشية الله وفي نفس الوقت نفرة من المعصية ومن أهلها ومن مروجيها ومن كل ما يذكر بها نفرة عن المعاصي جموح وعينه من الدمع من خشية الله سفوح فتلاقيه دايما دايما كده عنده ذلة منكسر القلب دمعته على خده يذكر ذنبه 21 قالوا علامتها مخالفة الهوى وكثرة البكاء ومكابدة الجوع والظمأ صوام بكاء من خشية الله دائما يقول لنفسه الأمارة لا خلاص بقى عرفتك وعرفت آخر قرارك كفاية قوي كده مش انت بقى اللي هتصبطيني ولا تهمديني ولا توقعيني من تاني فبيعرف يقول لنفسه لا نفسك قاعدة بتقول لك يا عم هتنزل تصلي في المسجد وبتاع وعندك شوية يا عم صلي يلا خلاص بقى مش لازم بقى دلوقتي عليك نوم طويل فرق معلش معلش كمان شوية هتلاقي نفسك انت بت... لا يا عم هتصوم النهاردة ليه ده انت ح... هيجي لك صداع بعدين ده المغرب الساعة 8 والحرارة يعني انت مش شايف ده انت هتتشوي هتيجي على الاخر مش هيبقى في التنك ولا قطرة ماء فده مش عبادة دي ده تعذيب نفسي يا اخي واخد بالك لا مش انت اللي هتنصحيني الله يكرمك التوبة اللي بتنصحني مش انت فلا هي دي مخالفة الهوى طب نروح عن نفسنا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حنظلة ساعة وساعة يعني الموضوع برضو مش قفش كده طب يعني آه لا لا ما فيهاش حاجة يعني برضو ايه وسع على نفسك حبتين يقول لا لا لا, لا التوسعة دي عملناها قد كده وانا هعرف هديكي في الوقت المطلوب انا مش هقفش زي ما انت متصورة مش كل مرة بقى كده كل مرة اديكي الجزرة وبعد كده تاخديها وتجري لا لازم بقى عصا وجزرة مرة كده ومرة كده لا والله العظيم ما انا نازل رايح الفسحة دي ولا مصيفين السنة دي قبل ما نكون عاملين كذا اهو بقى طب بتحلف ليه طيب طب صوم ثلاثة ايام هو كده في سياسة النفس ازاي يخالف نفسه 22 قال التوبة لأهل السنة والجماعة لأن المبتدع لا توبة له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحجب التوبة عن أهل البدع فالتوبة النصوح ان انت تبقى على عقيدة أهل السنة ما تبقاش مبتدع تبقى متبع للنبي محمد هي التوبة النصوح كأنه فسرها بالقبول شرط القبول إيه؟ الإخلاص والمتابعة فيبقى نصوح يبقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر حاجة 23 قال حذيفة بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه فتظل هذه المعاني مترسخة في قلبه أن لا يعود مرة أخرى إلى الذنب ويظل يرى أن أعظم الشر وأن أكبر الفجر وأعظم تعدي في الخطوات أن يصنع الذنب ثم يتوب منه ثم يعود إليه بعد أن احترق قلبه وتقطع قلبه توبة إلى الله تبارك وتعالى خدنا كده أكثر من عشرين قول في معنى التوبة النصوح دي كده أول لبنة في الموضوع لسه بقى هنتكلم عن أسس في التوبة وكلام العلماء ودقائق أقوالهم لنعرف كيف نتعبد الله باسمه التواب فأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يجعل هذا المجلس مثقلا لموازيننا كلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم